إلى المشتاقين إلى رمضان للمشتاقين إلى رمضان الذين اشتاقوا للعتق من النار اقترب اقترب اقترب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينجينا وإياكم من ال... من كل فتنة وضلالة اللهم قنا شر فتنة النفس وفتنة الشيطان وشركه ونعوذ بك أن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم أحبتي في الله كيف حالكم مع الله هذه الحلقة العاشرة في الاستعداد وما زلنا في الكلام عن الطريق نستكمل اليوم الكلام عن الطريق لنبدأ غدا بإذن الله تعالى في التفهيم لنفهم ديننا ودنيانا ومضات على الطريق أولا الثقة بالطريق قد تكون الطريق طويلة ولكن ليس هناك غيرها كن على يقين قد تكون الطريق طويلة شاقة آه، عوائقها كثيرة كما ذكرنا قطاع طريق كثيرين على الطريق إلا أن خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك طريق غيرها هي دي ما فيش غيرها تعمل ايه مضطر امشيها مضطر امشيها بس امشيها بثقة ثقة أن هذه هي الطريق الوحيدة وإنما تظهر العبودية بالصبر والمثابرة والجد والعمل الدائم عشان أنا أثبت إن أنا عبد لله وإن الطريق دي أنا ماشيها لله لازم جد ومثابرة مش عشان كده قلنا في فرق بين صبر البهائم وصبر العبودية صبر البهائم زي ما كده ال- ال- البهيمة ما تضرب فيها هي هتعمل ايه بتصبر لا تملك غير ذلك زي اللي يقول كده لما يمرض نقول له يعني انت راضي يقول لا هنعمل ايه ما رضيت ولا ما رضيتش هو انا ما فيش غير كده هو ده اسمه صبر البهائم اما صبر العبودية آه، جدا راضي ده ربنا كريم ده انا كده كويس ده انا استاهل اكتر من كده كتير نقول له انت اصلا كنت تستاهل كسر رقبتك بس من رحمه ربنا انه كسر لك ايدك بس او رجلك ده ربنا كريم جل جلاله سبحانه وتعالى فالشاهد ايه ان وانت ماشي على الطريق دي وتعبان متألم في المشي ومرهق في السير بس انا ماشي بمنتهى الرضا بمنتهى السعاده بمنتهى الفرح بالله سبحانه وتعالى شوف شيخ الاسلام ابن تيميه لما دخلوه السجن ما قالش انا بأسجن ليه؟ بعض الناس يقول لك انا اسجن والفجره والفساق والكفره بره مين احق بالسجن؟ لا شيخ الاسلام ابن تيميه اول ما دخلوه السجن قال ايه؟ فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبلها قال انا كده دخلتوني في الرحمه قال كده قال ما يصنع اعدائي بي انا جنتي وبستاني في صدري هي دي القضية انك انت وانت ماشي في الطريق ما انت زهقان ولا يعني حرمتوا علينا كل حاجة لما تبقى الزنا حرام والخمر حرام والنساء العاريات حرام والرأس حرام فاضل ايه بقى حلال واحنا نقدر نعدله برضه يعني لو كلت تفاح حلال وكلت بطيخ حلال وكلت محشي حلال و- وشربت ميه حلال وشربت كازوزه حلال أ- و... أ- و- ولو نمت حلال ولو اتجوزت حلال و... ولو لعبت مع اولادك كره حلال نعد الحلال في ايه حرام بقى كل السعاده اهي فالشاهد ايه ده؟ انك انت وانت ماشي في الطريق الى الله انت فرحان بربنا وسعيد بربنا جل جلاله وف- ومنشرح جدا وحاسس ان سعادتك هي دي هي سعادتي دي ان انا اسجد واقرا واذكر وادعو واتضرع هي دي سعادتي ودي راحتي ثلاثة عليك بطريق الهدى ولا يوحشنك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين صلى الله عليه وسلم أربعة الانسياب الموزون وليد المركز الثابت لما قال الرجل لرسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو قال غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم هي دي المركز الثابت الأول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يبقى الأول إيمان ويقين وتوحيد وبعدين انطلق في السير عشان تمشي عدل لازم تبدأ صح خمسة إنما يتعثر من لم يخلص سبعة أو ستة لا يقتلنك الوهم الغرور خداع النفس ثناء الناس لا يقتلنك الوهم كتير بنقول ان احنا بننصف احيانا مقامات عاليه من مقامات الدين زي الشوق والحب وال وال والسكينه وال والاخبات المقامات العاليه دي احيانا بعض الناس بيتوهم ان هو وصل لها وعاشها فيغتر ويتكبر وبعد كده تفاجأ بيه انه بينكفئ على وجهه احنا قبل كده قلنا كتير المثال ده بس ما فيش مانع نقوله تاني ان الانسان وهو ماشي في الطريق في الاول كده ربنا بيدوقه معاني عاليه ربنا بيديله حته شوق حب انس يحس بالانس بالله ويقول كده انا كنت في اول ما التزمت طاير هو كده دي طبيعة الطريق ان في البداية ربنا بيدوقك وقلنا بقى القصة المشهورة ها انك انت دخلت عند محل حلويات بتقول له عندكم كنافة قال لك دوق دي دي كنافة بالكريمة ودوق دي كنافة بالجبنة ودوق دي كنافة بالمانجا دوق دي آه، بيدوقك لا ده عندنا بسبوسة حلوة جدا دوق بسبوسة لا لا وكمان دوق دي كمان مش عارف ايه ودوق بيدوقك حاجات كتير جدا لو قلت له هات كيلو يقول لك ادفع فهي دي في البداية كده ربنا جل جلاله بيدوقك حتة أنس وحتة شوق وحتة حب وحتة إخبات وحتة سكينة بيدوقك دوق وامشي في الطريق وتبقى ماشي بيهم بس ده كله بإيه؟ بيروح في الطريق لك لو عايز ادفع بقى ادفع ثمنها كل حاجة من دي لها لها ثمن يعني عايز أنس الأنس ده ثمن مثلا مئة ألف تسبيحة خمس ختمات قرآن ألف ركعة ده ثمنه كل حاجة بتمنها في الطريق ده لربنا سبحانه وتعالى هتشتغل هتاخد مش هتشتغل وقلنا القصة بقى بتاعت العربية إن شاب عدى كده على معرض على سيارات في مصر العربية كده وزي الناس كلهم اللي قاعدين النهارده كده الضيوف كله ماسك لي لحيته وكل ح- حاطط ايده فالواد وقف كده وعمل ايوه زي كده وقف كده وعمل- فالراجل صاحب المعرض قال له عجباك؟ قال له جدا قال له عايزها؟ قال له جدا قال له والله لو انت عايزها بجد اديها لك قال له عايزها بجد قال له فلوسك قال له فلوس ايه؟ قال له امال اللي عايزها بجد يبقى معاه تمنها اللي عايزها بجد ايه؟ اه يبقى معاه تمنها لكن اللي عايزها وما معاش تمنها يبقى مش بجد فهي كده الجنة اللي عايزها بجد يبقى يدفع ادفع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي كده تمنها يبقى تمنها جهد وعمل وبذل وعبادة ليل ونهار ومركز عشان يوصل لا تبالي بأشواك الطريق لا تبالي بأشواك الطريق لا تبالي بأشواك الطريق طريق مليء بالأشواك هي التقوى دي لما سأ- سئل سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى قال هل أخذت طريقا ذا شوك قال نعم قال ماذا فعلت قال اجتهدت وشمرت قال فتلك التقوى يبقى التقوى ايه اجتهدت وشمرت انا انا بقى ابقى حريص جدا ودقيق جدا كتير اقول لك ما تقبلش كلام من اي حد دي من الايه من الحرص ربنا قال كده يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم لازم تبقى حذر في الطريق ده جدا الكلام كتير والدوشة كتير والآراء كتير وال... والفرقة كتير لكن الحق واحد قال الله فماذا بعد الحق إلا الضلال الحق هو واحد مش متعدد فلذلك لما تعرف الحق هي دي مش بعرفه بالناس إن فلان قال لأ ده انا اعرف الناس بالحق لما اعرف الحق فلان قاله يبقى من اهل الحق مش فلان بيقول ادم فلان قال يبقى هو ده الحق يعرف الح- الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال هي دي اشواك الطريق وانت ماشي في الطريق بقى وابتليت اي بلاء ايا كان وانا قلت لكم قبل كده ان اكبر اشكال للسائرين في هذا الطريق ان يوجب على الله حقا بسيره إن هو مثلا ابتلي بان حد من اولاده مات ولا فلوسه ضاعت ولا اي حاجه قال لا يا رب انا عملت ايه اه سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون انت ما تسألش ربنا انت عملت كده ليه ربنا يفعل ما يشاء لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ورب وربك سبحانه وتعالى عليم بعباده يعلم ماذا يفعل هي دي استسلام مملوك لحكيم استسلام مملوك لحكيم ان تعلم انك نفسك مملوكة وأعمالك مستحقة فأنت في صورة مالك متصرف أنت مبتلى ممتحن في صورة مالك متصرف مبتلى ممتحن في صورة مالك متصرف فلذلك لا تبالي بأشواك الطريق أي حاجة تخبط فيك بقى عدي امشي ولا تلتفت آه أيضا مراعاة السنن الربانية الكونية لله في خلقه سنن يحكم هذا الكون بسنن عشان كده بقول لكم كتير اللي يعرف سنن الله الكونية لما يشوف حاجة يقدر يحكم عليها يعني اللي عارف سنن الله الكونية الإلهية سكتنا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى إن أنا عارف إن الله سنن سنن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا إلى آخره تتبع بقى السنن دي ومعرفتها لما تبص كده أحيانا لحد ماشي في الطريق وبيتكلم وتقول والله يا أما لا يمكن يكون ده حق ليه؟ يخالف سنن الله عز وجل من سنة الله ما يحصلش كده لأن سنن ربنا ما بإيه؟ ما بتتغيرش ما بتتغيرش هقول لكم حاجة اللي فاهم سنن ربنا الربانية والكونية والإلهية يعرف إن لا يمكن يحصل نصر الإسلام والتمكين للدين بالطريقة دي فاهم إزاي؟ وهكذا دايما انت تبقى فاهم لما تفهم سنن ربنا في التمكين لعباده ربنا سبحانه وتعالى قال الذين ان مكناهم ولا يمكنن لهم يبقى التمكين بيجي منين؟ من ربنا سبحانه وتعالى مش مش ب- مش بافعال العباد لكن ربنا جل جلاله بيشترط اشياء الاشياء دي سنن بقى تمشي عليها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمستاشر خمسين مية مية وخمسين توصل في الآخر إلى حصول هذا التمكين هتخالف السنن ما- لا يمكن يبقى أنت بتشتغل في عماء هي دي القضية بس المطلوب إن احنا نفهم نفهم السنن ال- الدنيا تمشي ازاي نفهمها صح فالشاهد ايه انك انت لف... لازم تبقى فاهم معالم الطريق وترتيب الخطوات ثم أهمية الوح... الوقت وتحديد واجب الوقت مهم جدا جدا جدا إدارة الوقت وكم من أناس قول له يا ابني نظم وقتك سواء كنت طالب او موظف او او, أو مهما كنت كلنا محتاجين ان احنا تنظم وقتك الساعة الفلانية بتاع القرآن تبقى بتاع قرآن أفشل الناس الذي لا ينظم وقته هو ده ساعة قرآن ساعة بتاع الصلاة ساعة بتاع الذكر ساعة بتاع المذاكرة ساعة بتاع النوم لما عملنا الدورة بتاعت إدارة الوقت قلنا فيها أنت مش آلة ما تحطش ل 24 ساعة شغل ادي نفسك ساعة استرخاء ادي نفسك ساعة لهو مباح قال له كده الرسول صلى عليه ساعة وساعة ساعة كأنه يرى الجنة والنار وساعة عافسنا الزوجات ولا عبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا هي كده فعشان كده بنقول ايه لازم تنظم وقتك وترتبه اللي عايش دلوقتي كده هرجله عمرك ابدا ما هتقدر توصل انك تبقى ولي احنا قلنا الهدف كده أن تكون وليا من أولياء الله الصالحين عشان كده لازم ترتب وقتك وتنظمه بدقة ولا تتهاون ولا تتهاون ثم عدم الضعف وعدم الوهن وعدم الاستكانه قال الله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير قاتل معه ربيون ايه ربانيين كتير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين اللهم اجعلنا من الصابرين يبقى هي دي وانت ماشي في الطريق احذر هذه الثلاثة آفات الصبر اسمها ايه؟ آفات الصبر أو الأعراض الجانبية للصبر مش كل دواء له أعراض جانبية هو كده الصبر له أعراض جانبية إن الإنسان هو عايش عمالين نقول لك إيه الصبر من السنن الربانية الكونية التأسيس مع الصبر عشان للحصول- لحصول التمكين فأنت صابر مع الصبر في ناس بقى بتتفلت نتيجة الوهن حب الدنيا وكراهية الموت بدأ فتح محل صغنن كده بتاع آه، ألبان وبعدين توسع فتح محل تاني كبير شوية وبعدين يتنقل كده في حتة واسعة وعمل سوبر ماركت وبعدين بقى بتاع دنيا ونسي الآخرة ونسي التمكين وهكذا الوهن حب الدنيا وكراهية الموت اثنين الضعف أن يضعف سيرك احنا دايما نقول في التدرج من خطورة التدرج أن يجعله البعض اتكأ للإهمال التدرج إن أنا بدأت أصلي النهاردة الركعة بصفحة نص ربع يعني بصلي الليل 11 ركعة بنص في الجزء لمدة سنة وبعد كده بجزء لمدة سنتين ثلاثة وبعد كده بجزئين لا ده بنص جزء وبعدين جزء وبعدين مفيش ويبدا تاني نص جزء وبعدين مفيش وبعدين يبدا تالت بجزء وبعدين مفيش هو ده اسمه ايه الضعف ضعف ضعف السير الى الله وده عمره بقى ما هيوصل ولا يقدر ولا يحلم الاستكانه الاستكانه هي الركون الى الظالمين مهم جدا النقطة الأخرانية دي اللي هنتكلم فيها عن الفتنة بشي... بزخرف قول شياطين الإنس والجن دي اسمها الاستكانة أن يستكين بمعنى أن تستحل ما كنت تراه حراماً انت كنت شايف ان عدم الصلاة في المسجد جماعة حرام الاختيار وجوب صلاة الجماعة في المسجد خلف الإمام انك انت تيجي بقى سمعت فلان ولا فلان من اللي بيلعبوا بالدين وبيجيبوا الآراء ويختاروا منها يبقى ديك اسمها استكانة لكن انت بتؤمن بوجوب النقاب بعد كده من كتر السماع والهيصه وضغط زوجتك عليك خلاص اقلعي استكانه انك تستكين للضغوط وتستسلم وتركن وتفرط وتضيع الرجل كلما ازداد الضغط عليه كلما ازداد تمسكا اذا رأيت أنك تتمايل للسقوط فقل هذا وقت الثبات وقت الثبات وقت التماسك استمسك تشبث الراجل اللي جه سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال له ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فدلني على عمل اتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا بذكره اشبط في المنهج اللي انت عليه ولا تفرط في شيء منه أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
إلى المشتاقين إلى رمضان للمشتاقين إلى رمضان الذين اشتاقوا للعتق من النار اقترب